السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي أهلا بكم مرة أخرى مع هذا البث المباشر وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله لو نفسك تتوب زي الصحابة اسمع كلامي نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك حبايبي خمس مميزات للصحابة بفضل الله أو خمس سمات لتوبة الصحابة كانت من أعظم السمات التي نتعلم منها كيف نتوب توبة صادقة بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى وطبعا الصحابة هم أعظم الناس قدرا ومكانة بعد الأنبياء والمرسلين إيه هم الخمس سمات عشان نخش في الموضوع على طول وعشان ما نطولش على حضراتكم يعني هم خمس حاجات لو عملناهم يبقى تبنا زي ما الصحابة بيتوبوا زي ما الكتاب بيقول أول حاجة تعظيم الذنب يعني إيه تعظيم الذنب؟ يعني إن الإنسان ما يستهترش بأي ذنب مهما صغر كما قال بلال ابن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت الله أكبر يبقى أنا مش ببص على إنها معصية صغيرة دي حتة بصرة يعني ده يا دوب مش عارف إيه حاجة بسيطة لكن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم يعني الإنسان لابد إن هو ياخد باله إن هو مش بيبص للمعصية لكن بيبص على عظمة من عصى احنا عصينا مين عصينا الله فاطر السماوات والأرض تمام فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل الجبل خدوا بالكم بيقول المؤمن بيشوف الذنب بتاعه كأنه قاعد تحت جبل الجبل ده واقف كده فوقيه تمام يوشك الجبل أن يقع عليه والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا ربنا يعافينا ويعافيكم سيدنا أنس بن مالك يقول بيقول الكلام ده لمين لأن سيدنا أنس بن مالك كان من أطول الناس أعمارا من الصحابة بدعاء النبي كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت أم سليم اللي هي أم أنس وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية إلا أنا فإني أحضرت لك أنسا ليكون خادما لك فقبل النبي هديتها فكان أنس خادما عند النبي من هو عنده عشر سنين لحد ما بقى عنده عشرين سنة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم فأنس بن مالك أم, أم سليم بقى لي أمه قالت للرسول ادعو الله لأنس يا رسول الله قال أسأل الله عز وجل اللهم أكثر ماله وأطل عمره وأكثر ولده شو خدوا بالكم دعا له ثلاث دعوات بطول العمر وكثرة الأولاد وكثرة المال فكان من أغنى الناس وكان من أكثر الناس عمرا يعني عمره عدى المئة سنة تمام وكان من أكثر الناس أولادا حتى أنه قال أخبرتني ابنتي أنه مات لصلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من مئة ولد يعني لحد زمن الحجاج بن يوسف كان انس بن مالك اللي ماتوا بس من اولاده اكتر من 100 امال اللي عاشوا قد ايه يعني لم يذكر اللي عاشوا بقى يعني مجرد بس بيقول لك دول اللي ماتوا يعني دول اللي وقعوا مننا تمام كده فاكتر من 100 واحد فانس بن مالك بيقول بقى لبعض ابناء الصحابه وبيقول للتابعين انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات الله أكبر إيه ده؟ قال لك لأن الواحد من الصحابة كان يتخيل الذنب وكأنه يوم القيامة جيء بهذا الإنسان فاستوت كفة الحسنات مع كفة السيئات فإن جاءت حسنة ووقعت في كفة الحسنات رجحت الكفة فدخل الجنة وإن جاءت سيئة فرجحت كفة السيئات دخل النار فكان ينظر إلى السيئة دي على إن السيئة دي هي دي اللي هترجح الكفة وتدخل النار فكانوا يخشون من معصية الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح إياكم ومحقرات الذنوب ما تستهتروش بالذنوب اللي انتوا شايفينها حقيره وبسيطه فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بارض وادي فارادوا ان ينضجوا طعاما فجاء هذا بعود عود من الخشب وجاء هذا بعود فجمعوا اعوادا فاججوا نارا فانضجوا طعامهم وان مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على الانسان يهلكنا الله اكبر يعني انا لو عايز أ- أ- اسوي اكل في صحراء ما اقدرش اجيب آه، حته عود صغير واولعه خلاص خلص انما لما اجيب اعواد كثيره واولع النار فهتنضج الطعام كذلك صغائر الذنوب لو كتروا قوي واجتمعوا على الانسان يضيعوه يجتمعوا عليه اه وان مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا عافانا الله واياكم اذا يا حبايبي اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه تعظيم الذنب كانوا يخافوا من اي ذنب ولو كان صغيرا يقول لك لعل وعسى حد عارف ما يمكن الذنب ده اللي هيدخلني النار زي سيدنا آه، عبد الله بن المبارك شيخ الاسلام كان يؤلف كثيرا فيكونون له اكثرت من التصنيف يا امام يعني من كتابه الكتب فيقول لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد الله وبرضه نفس الحكايه لما نيجي عند الحسنات النبي صلى الله عليه وسلم بقى في المقابل والحديث رواه مسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق يا الله بيقول لك اوعى تحتقر اي حسنه او اي معروف او اي خير ليه حتى لو كانت البسمه لان البسمه كما ورد عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه اخيك صدقه يا سلام فانا دلوقتي لما اكون بتبسم قاعد قدامي دلوقتي قد ايه هفترض 1000 2000 3 50000 اللي قاعدين قدامي وانا مبتسم في وشوشكم انما اكتسب صدقات بعدد من يراني الان وبعدد من يراني بعد ذلك الله تخيلوا بقى حضراتكم بقى تبسمك في وجه اخيك صدقه يبقى لا نحتقر اي خير ان احنا نعمله لانه ممكن يتوقف دخول الجنه على حسنه ولا احتقر اي شر او اي ذنب لان ممكن الذنب ده هو اللي يرجح صحيفتي عياذا بالله ويدخلني النار واضح كده يبقى اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه تعظيم الذنب رقم اثنين عدم تبرير الذنب يعترف ولا يبرر في انسان عياذا بالله مهما يعمل يقول لك انا ما عملتش حاجه الحمد لله زي الفل الحمد لله رب العالمين مظبطها و... وعلى الفردوس الاعلى ان شاء الله يعني انا واخويا وابن عمي يعني واخد بالك ويعني هو معتقد انه ما يعملش حاجه غلط خالص يعني لا لا تبرر يعني لو الانسان اخطا يعترف مش عيب ان احنا نخطئ لكن العيب ان احنا يعني نستمر في الخطا ولا نعترف لان الاعتراف بدايه العلاج انا لما اعترف ان انا مخطئ او ان انا مذنب ده معناه ان انا بدي نفسي فرصه ان انا اتوب انما لما اقول انا ما بعملش حاجه وحشه ابدا يبقى انا مش هتوب ابدا ومش هفكر ابدا ان انا اتوب انما اعترافي بالذنب يجعلني اتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على واحد من الصحابه اسمه ابو مسعود الانصاري ابو مسعود الانصاري كان عنده غلام صغير بعته يجيب حاجه ضيع الفلوس فماسك عصايه وبيضرب هذا الغلام بيأدبه عشان ما يضيعش فلوس تاني فهو بيضربه فسمع صوت وراه بيقول له اعلم ابا مسعود فسكت كده يعني بيتاكد في حد بينادى عليه وبعدين اول ما سكت فلقى اللي بيقول له اعلم ابا مسعود فراح متدور لقى مين ما تصلى عليه لقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعلم ابا مسعود ان الله عز وجل اقدر عليك من قدرتك على هذا فهو زي ما نقول يعني اتفزع من الكلمه ديت وخاف انه يكون عمل حاجه كبيره يعني تضيعه مع انه كان ممكن يبرر خد بالك ومن حقه يعني كان ممكن يقول له يا رسول الله انا بضربه غصب عني ده ضيع فلوسي فانا بضربه عشان ما يكررهاش والله ما رضي يبرر قال له اشهدك يا رسول الله انه حر لوجه الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامه ليه لان انت ضربته ففي مظلمه هنا تمام فلما اعتقته ذهبت المظلمه يا سلام شوف يا اخي شوف الرقه والجمال في تعامل النبي عليه السلام حديث تاني الذي رواه مسلم لما مر ابو سفيان ابو سفيان ساعتها كان لسه مشرك ما كانش اسلم لانه اسلم في فتح مكه تمام كان الكلام ده في هدنه الحديبيه فمر ابو سفيان آه، آه، كان لسه ما اسلمش على بلال وصهيب وسلمان رضي الله عنهم جميعا كان الكلام ده في الهدنه فقال يعني كل واحد منهم والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها يعني يعني كان نفسنا نطير رقبته هو كمان بالمرة فأبو بكر سمعهم فقال لهم يعني إن هذا شيخ قريش وسيدهم أتقولون هذا له يعني بالبلد كده أنتوا ممكن كده تخلوا الهدنة تضيع احنا عاملين هدنة عشان الدنيا ترتاح ونقدر ندعو إلى الله وما يبقاش في حروب أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ثم دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أبو سفيان كان معدي من قدام بلال وصهيب وسلمان تمام والثلاثة فقراء وبسطاء طبعا صهيب بعد كده اغتنى تمام فبيقول له ده قالوا كذا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها وممكن يكون أبو سفيان سمع فالنبي قال له إيه ما قالوش بقى يعني ليك حق يا ابو بكر فعلا احنا مش عايزين نضيع الهدنه ديت وكده وخلاص مفيش مشكله وانا هكلمهم لا قال له لعلك اغضبتهم يا ابا بكر اوعى تكون اغضبت بلال وصهيب وسلمان والله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل كان ممكن ابو بكر يبرر ولي حق والله كان ممكن يقول والله يا رسول الله ده انا بقول لهم كده عشان ما يعملوش مشاكل مع الراجل ده وهو سيد قريش تمام وممكن في الوقت ده الصلح يروح ونرجع تاني نحارب ومبقاش في مجال للدعوه لان الناس في وقت الحروب الدعوه بتبقى يعني مش مقبوله قوي بتبقى يعني الدنيا كلها مكهربه انما لما تكون الدنيا هاديه الدعوه بتنتشر كان ممكن يقول له كده انما ما قالش كده رجع في ساعتها مباشره وده مين ابو بكر الصديق يعني خير الناس على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين يعني الانبياء والمرسلين بعدهم مباشره ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم فأبو بكر في ساعتها لم يبرر وإنما راح للثلاثة راح لبلال وصهيب وسلمان فقال هل أغضبت هل أغضبتكم يا إخوتا؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي الله على القلوب الجميلة الله على القلوب الجميلة يا سلام في يوم من الأيام سيدنا أبو ذر قال لسيدنا بلال كلمة زعلته حدث بينهم خلاف فقال له ايه قال له يا ابن السوداء فسيدنا بلال راح لسيدنا النبي عليه السلام وحكى له وهو بيبكي بيقول له عيرني بأمي يا رسول الله بيقول لي يا ابن السوداء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي ذر ويقول أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية خدوا بالكم اللفظ ما قالوش إنك امرؤ جاهلي إنما قال له إنك امرؤ فيك جاهلية فيك لسه حتة كده فيك جاهلية ابن مسعود آه عفوا آه ابو ذر لم يبرر كان ممكن يقول له ايه ما اصله زعلني يا رسول الله قال لي كلمه زعلتني فانا قمت قايل له الكلمه دي ما قالش ولا كلمه وانما راح مباشره لبلال وحط خده وركزوا بقى في المعنى الجميل ده الله الله على القلوب والنفوس الطيبه اللي بتعرف كلمه اسف واللي بتعرف تعتذر واللي بتعرف تقدر قيمه الاخوه وانه ما يفقدش حد من حبايبه والله على نعمة العفو والقلوب البيضة اللي بتسامح مش قلوب سودة عياذا بالله راح أبو ذر لبلال وحط خده على رجله على رجله على الحذاء قال له والله لا أرفع خدي حتى تسامحني وتعفو عني أو تضربني أو تقول لي مثل ما قلت لك يا إما تقول لي زي اللي قلت لك أو تطأ بنعلك على وجهي شوف قد إيه أو تسامحني يعني انت مخير اما ان انت تقول لي كلمه زي اللي قلتها لك او تحط رجليك على خدي تمام او تسامحني فسيدنا بلال راح نازل له واخده في حضنه قال له غفر الله لك يا اخي غفر الله لك يا اخي ايه القلوب الجميله دي ايه النفوس الحلوه دي الله يبقى اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه تعظيم الذنب ان خافوا على نفسك حبايبي ان ممكن انسان يختم له بذنب صغير يرجح صحيفه السيئات يخش النار طبعا مش هيخلد طالما مؤمن بس احنا مش عايزين مش عايزين نشم ريحه النار لان من على بعد 500 عام لو شم الانسان لفح جهنم يتساقط لحم الوجه من على بعد 500 سنه امال اللي هيدخلها ربنا يعافينا ويعافيكم اوقد عليها ألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت فهي الان سوداء خاتمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار جهنم النار اللي بنساح بها الحديد والصلب دي جزء من سبعين جزء من نار جهنم والحديث رواه مسلم وفي رواية لأحمد قال هي جزء من مئة جزء من نار جهنم عافانا الله إياكم يبقى تعظيم الذنب رقم اثنين عدم تبرير الذنب رقم ثلاثة من سمات التوبة عند الصحابة لا يأس ولا قنوط مفيش يأس ولا قنوط عملت ذنوب قد ايه حد فيكم يا حبايبي قتل 99 نفس لا طبعا يعني ايه ذنوبنا يعني ايه نظرة كده ولا مش عارف ايه ولا لقمة كده ولا تمام نلحق ونتوب بس نتخلص من المظالم اهم حاجه الذنب اللي بيننا وبين ربنا والله العظيم ما في ارحم من ربنا سبحانه وتعالى والله هو اللي قال كده ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمه الله ستسع لا محاله لا محاله يقينا والله العظيم في الودود الذي يتودد الى عباده وهو الغني عنهم لكن على قد ما نقدر المظالم ابعدوا عن المظالم ظلم الناس لا ظلم الوالدين بالذات لا اللي بيعق امه وابوه يروح يبرهم ويبوس ايديهم ورجليهم اللي بي- بي- بيأذي قرايبه ي- يبعد عن اذيتهم اللي حارم اخواته البنات من الميراث يتقي ربنا ويروح يبوس راس اخته ويرد لها ميراثها ويقول لها خدي ميراثك يا حبيبتي ولو عايزه حاجه انا اخوك واصرف عليك العمر كله وربنا هيوسع عليك ويكرمك عشان بتجبر بخاطر بنيه مسكينه شوف قد ايه فلازم تاخدوا بالكم المظالم بالذات ملهاش مغفره خالص الا اذا تحلل الانسان من المظلمه واسترضى صاحب المظلمه وممكن ما يرضاش عني فليه اعرض نفسي للعذاب بسبب ظلم انسان يبقى لا ياس ولا قنوط ما تقنطوش من رحمه ربنا ابدا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم والله حتى لو كان كفر لو الانسان كفر ربنا يعافينا ويعافيكم حتى الكفر له توبه قال جل وعلا للنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا كفروا خلاص مش هيكفروا كل الذين كفروا ان ينتهوا يعني ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف هيغفر لهم كل اللي فات وسيدنا حكيم بن حزام لما ده كان من اقرب الناس الى قلب النبي ده عمته تبقى خديجه بنت خويلد وكان من اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلم إلا بعد 21 سنة عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما راح يسلم كان خجلان جدا تخيلوا حضراتكم واحد بيعادي النبي 21 سنة ورايح واقف قدامه عايز يسلم فحاطط وشه في الأرض فبيقول له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى ربنا هيغفر لي اللي فات ده كله دول 21 سنة عداوة يا رسول الله فقال له يا حكيم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله فقال له يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك الله أكبر واستقام حكيم بن حزام على طاعة الله سبحانه وتعالى حد ما مات النبي عليه السلام فلما مات النبي ذهب حكيم للحج في أول سنة ذبح 100 ناقة ووزعها على فقراء المسلمين وفي السنة اللي بعدها ذبح 1000 شاة ووزعها على فقراء المسلمين وفي السنة الثالثة جاب 100 عبد وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء لله وجاء في يوم عرفة قال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء وجهك وأنت أولى بذلك فأعتق رقبتي من نار جهنم حتى جاءته سكرات الموت بعد ذلك فأخذ المصحف ووضعه على صدري وكان يبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ثم نطق الشهادتين ومات رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عكرمة بن أبي جهل اللي هو ابن أبي جهل اللي هو ابن فرعون هذه الأمة أكتر واحد عاد النبي صلى الله عليه وسلم برضو أسلم في عام الفتح زوجته أم حكيم شوف بقى الزوجة لما تكون صالحة في يوم فتح مكة راحت أسلمت وقالت له يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة لأن النبي أمن الناس جميعا إلا خمسة يعني والحديث رواه النسائي بسند صحيح قال يعني أمن الناس جميعا إلا خمسة قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا ممسكين بأسطار الكعبة ليه لأن كلهم عملوا جرائم جرائم ضد النبي وضد الإسلام كم من ضمنهم عكرمة بن أبي جهل فالنبي قال لو لقيتوه اقتلوه حتى لو كان داخل على الكعبة في أكتر من كده لو كان ماسك ستارة الكعبة فأم حكيم لما أسلمت فرحت لأن قالت له يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة فيأتي فيسلم بين يديك فلما رأى هذا الحب الشديد من الزوجة لزوجها فقال لها أبلغيه أني قد أمنته في الوقت ده عكرمة كان راح يهرب قال ما مش هقعد ما طالما جاي بقى وهو ما لم يؤمني يبقى انا كده هتقتل فراح هرب في مركب مع ناس كده مجموعه من الايه من الناس راكبين مركب رايحين فين قال لهم في اي مكان انا رايح معاكم فركب معهم فهاجت الأمواج وكادت المركب أن تغرق فقال ربان المركب أيها الناس إنه لا ينجيكم هنا أصنامكم التي تنحتونها من الحجارة وإنما لا ينجيكم الآن إلا الله فاطر السماوات والأرض فادعوا الله أن ينجيكم فقال عكرمة لئن كان لا ينجيني في هذا إلا الله فلله علي عهد أن أعود إن أنجاني أن أعود وأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم والفعل هدأت الأمواج وعادت المركب في نفس الوقت ولا أجدع مخرج سينما في الدنيا يعمل المشهد العظيم ده في نفس الوقت ام حكيم خدت الوعد من النبي عليه السلام بان هو امن عكرمه ورايحه تدور عليه هو فين قالوا لها ركب مركب وراح في الطريق ده قعدت تستنى وتدعو فجاه لقيت المركب راجع وهو جاي قالت له يا عكرمه ان النبي قد امنك فتعال فاسلم قال نعم فجاء ووقف امام النبي في قمه الخجل والحياء وقال له يا رسول الله عاديتك اكثر من عشرين سنه فهل يغفر الله لي ما قد مضى فقال أبشر يا عكرمة إن الإسلام يجب ما قبله وإن الحج يجب ما قبله وإن الهجرة تجب ما قبلها فبكى عكرمة وقال نفس كلمات حكيم قال له والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك يقول الإمام الشافعي لا يعلم لعكرمة ذنبا بعدما أسلم حتى أنه قال والله لم أتنطف بخطيئة منذ أن أسلمت الله حتى مات شهيدا في معركة اليرموك رضي الله عنه وأرضاه لما لقى الناس بتجبن عن لقاء العدو قال أنكون هكذا يعني أقوياء أمام النبي ونضعف أمام العدو والله هذا لا يكون من يبايع على الموت راح مبايع 400 واحد ودخلوا فقاتلوا فكان من أوائل الذين نالوا الشهادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو هريرة اللي هو ملأ الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش مع النبي أربع سنوات فقط ما حدش يصدق الكلام ده أبو هريرة أكتر راوي لأحاديث النبي عليه السلام لم يصحب النبي إلا بعد غزوة خيبر لحد ما مات النبي شوف قد إيه من سنة سبعة لأواخر عشرة أربع سنوات فقط لكنه كان يجلس امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه يعني ايه يعني فقط النبي يعطيه بس ما ياكله عشان يفضل قاعد مفرغ حياته كلها لسماع حديث النبي ولنقله للامه صلى الله عليه واله وسلم لنقل حديث النبي صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن ابي هريره وخدوا بالكم من حاجه حفظ ابو هريره الحديث كان فيه كرامه لابي هريره ومعجزه للنبي عليه السلام ما الدليل على ذلك الدليل ما رواه البخاري ان ابو هريره في البدايه قال للرسول قال له يا رسول الله اسمع كثيرا وانسى فقال له ابسط رداءك يا ابا هريره قام قلع الرداء وقام حطه كده ايه بينه وبين النبي فروى النبي حديثا قال حديث ثم قال يا ابا هريره اجمع رداءك فجمع رداءه يقول ابو هريره فوالله ما نسيت بعدها كلمه واحده الله فدي كانت معجزه للنبي وكرامه لابي هريره رضي الله عنه وارضاه يبقى اذا لا يأس ولا قنوط المؤمن عامل زي اللمبه الفلورسنت اللي عليها شويه تراب لو كان مذنب مجرد ما تمسح التراب ترجع اللمبه منوره منوره الدنيا كلها انتوا لمض يعني انتوا نجف منور لو اذنبنا جه عليه شويه تراب نمسح التراب بالتوبه الصادقه نرجع ننور زي الاول عاملين زي المصنع مصنع كبير قوي ما شاء الله فيه مكن ب 10 مليون جنيه حتة فيوز بخمسة جنيه اتحرق المصنع وقف وقف على ايه حتة فيوز بخمسة جنيه رحنا جايبين الفيوز ومركبينه المصنع اشتغل وهكذا نتوب الى الله الفيوز ده هو التوبة نتوب الى الله يشتغل المصنع كله تشتغل الجوارح في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أتمنى إن احنا نقول لحضرتك ولحضرتك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ودي الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما نزلت توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كان من بينهم كان من بينهم كعب بن مالك النبي قال له أبشر أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ما قالوش يوم إسلامك إنما قال له يوم توبة ربنا عليك يا سلام طيب يبقى إذا سمات توبة الصحابة رقم واحد تعظيم الذنب رقم اثنين عدم تبرير الذنب رقم ثلاثة لا يأس ولا قنوط رقم أربعة عن- عن- يعني هنسرع كده في خمس دقائق في الرابع- العنصر الرابع والخامس رقم أربعة التوبة من قريب مفيش إصرار أنا أذنبت النهاردة النهاردة إيه النهاردة السبت ما أقولش إيه طب إن شاء الله أتوب بقى يوم الجمعة الجاية إن شاء الله كده الصبح كده وأغتسل كده وأروح أصلي جمعة وأتوب إلى الله أو أتوب رمضان اللي جاي أو أتوب في العيد الكبير لا لأن محدش ضامن يعيش بعد ساعة أنا ممكن وأنا بدي الدرس دلوقتي أ- أ- أخره ميتا مفيش بعد الشر بقول لبنتي سارة اصل انا دايما اضحك معاها كده واتكلم معاها ولا ايه آه، فانا يا بنتي خايف والله يعني مثلا آه، آه، آه، لما اموت كده خايف فتقوم ساكته أقول لها مفيش بعد الشر فتقوم ضحكه يعني طبعا ساره حبيبتي هي النهارده اللي بتخرج هذه الحلقات يعني ربنا يبارك فيها يا رب العالمين ف... ف... فشوف سبحان الله مفيش اصرار مفيش اصرار على الذنب التوبه من قريب قال جل وعلا انما التوبه على الله للذين يعملون خدوا بالكم بقى للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ولذلك علماء الامه يقولون التوبه واجبه على الفور في ساعتها لان ما اقدرش استنى ما اقولش طب انا تبت بالليل ه- يعني او اذنبت بالليل اتوب الصبح لا نتوب في ساعتها ولذلك من قال سي- دعاء سيد الاستغفار كما عند البخاري من قاله بالليل فمات في تلك الليله كان من اهل الجنه ومن قاله في الصباح ومات في في ذلك اليوم كان من اهل الجنه يبقى اذا التوبه واجبه على الفور لان الموت ياتي فجاه والحساب يوم القيامه حبايبي والله مش سهل لكن يكون سهل على المؤمن ان شاء الله بس النبي قال كده كما عند البخاري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب اللي يناقش الحساب يعذب وفي رواية الطبراني في الكبير من نوقش المحاسبة هلك ليه؟ تخيلوا حضراتكم حتى لو كنا داخلين الجنة لكن هنقف بين ايدين ربنا ويسألنا عن كل ذنب وعن كل صغيرة وكبيرة ارتكبناها منذ أن كلفنا وإلى أن متنا بإيه؟ لحظة بلحظة ودقيقة دقيقة وثانية بثانية طب بالله عليكم ده يوم الحساب لوحده يعني ايه يعني لو هتحاسب عن اليوم ده النهارده اللي هو يوم السبت ده هيبقى عذاب ده هنقعد نتحاسب 10 ساعات امال بقى لما اتحاسب عن كل ايام عمري يبقى نلحق نتوب ولذلك بقى الجميل جميل ايه بقى ان الانسان لما بيتوب بتتمسح كل الذنوب عشان ما يتسالش عنها ولذلك كان من دعاء ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني لو ربنا غفر لي يبقى هيحاسبني وهيعاتبني بس مش هيعاقبني انما لو عفى عني هيؤمر الملك يمسح الذنب من الصحيفه فمش هيحاسبني ولا هيعاتبني ولا هيعاقبني الله ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب العالمين فعشان كده بقول لحضراتكم اعملوا ميزانيه لذنوبكم كل واحد يعمل ميزانيه انا اذنبت قد ايه طب محتاج اتوب بقى محتاج اعمل آه، خيرات واتبع السيئه الحسنه تمحها واكثر بقى من الخيرات ومن الحسنات ومن الذكر ومن الاستغفار ومن الصلاه على النبي ما هو من اسباب المغفره مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب لما قال له اذا اجعلها صلاه عليك يا رسول الله قال له اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك الله اكبر يبقى اذا اربعه التوبه من قريب اوعى حد ياجل توبه ابدا اذنبت الساعه كام اذنبت يوم السبت الساعه 5 توب 5 ودقيقه أي نعم توب في ساعتها على طول مباشره لان ممكن اذنب واتوب واموت على توبه ابقى كده من اهل الجنه بفضل الله رقم خمسة ودي اخر حاجه حبايبي اتباع السيئه الحسنه لما كان الصحابي يعمل سيئه على طول مباشره يتبعها بحسنه لان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت اتقي ربنا والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن الله اكبر ولذلك النبي لما قال لبلال حدثني بارجى عمل عملته يا بلال في الاسلام فاني سمعت دفن عليك امامي في الجنه سمعت صوت تحريك عليك امامي في الجنه قال له يا رسول الله ما عملت عملا ارجى عندي من اني لم اتطهر طهورا في ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما قدر لي مجرد ما اتوضا اصلي ركعتين حاجه بسيطه اهي بسبب هذا العمل البسيط رآه النبي وسمع صوته وهو يمشي أمامه في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم اذا يا حبايبي نكتر من الحسنات الحسنات تمحو السيئات بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى لو نفسك تتوب زي الصحابه ولو نفسك تتوبي زي الصحابه خمس حاجات تعظيم الذنب اي ذنب ولو كان صغير ما تقولش صغير قول لا لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه ما العصيت يبقى تعظيم الذنب عدم تبرير الذنب ما نبررش تمام لا يأس ولا قنوط ما حدش يأس من رحمة ربنا أبدا التوبة من قريب نلحق نتوب بسرعة آخر حاجة اتباع السيئة الحسنة أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا ترضيه عنا اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وألف بين قلوب المسلمين اللهم اجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه الأنور لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين واجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في الفردوس الاعلى واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم انا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته